يخشون يوما للحساب
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني تفقه لي بها قولي مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا مع الشباب أفكار شبابية في اختيار شريك الحياة أو أفكار شبابية لاختيار شريك الحياة موضوع يهم كثير من الشباب لا سيما المقبلين على الزواج لأن كتير من شبابنا وهو مقبل على الزواج بيبقى محتار كيف يختار هل اتجوز جواز صالونات بمعنى ان عمي او والدي او والدتي او حتى واحد صاحبي يرشح لي اخت من الاخوات آه، يقول لي مثلا الاخت ديت اخت ملتزمه اخت وليكن اخت منتخبه اخت اهلها على خير اخت من وسط اجتماعي متميز اخت آه، بين يعني سي- سيربط بينك وبينها كفاءه اجتماعيه كفاءه دراسيه الخ وفي ناس من الشباب يقول لك لا انا ما اتجوزش بالطريقه دي جواز الصالونات ده ما يلزمنيش انا اتجوز مثلا زواج عن طريق آه، حبيت واحده في الجامعه حبيت واحده زميلتي في الشغل عرفتها بقالنا مثلا اربع سنين مع بعض في الكليه شفتها وهي ازاي بتعامل صحابها شفتها ازاي بتعامل اساتذتها شفتها ازاي هي بتعاملني وانا في الاربع سنين دايما القاها ودايما بنتمشى مع بعض وعارف دماغها وعارفه دماغي ومن هنا اقدر اقول ان دي تبقى شريكه حياتي وفي تقليعه جديده طلعت النهارده اللي هي موضوع الاختيار او اختيار شريك الحياه عن طريق المكاتب يقول لك انا مثلا انسان منطوي اه، اجتماعيا انسان ما عنديش علاقات اسريه انسان ما عنديش علاقات اجتماعيه طب انا اروح مكتب واجيب ابلكيشن واملاه انا والله اسمي ومؤهلي وتاريخ ميلادي والزوجه او شريكه الحياه التي اريدها تكون بالمواصفات 1 2 3 4 طولي كذا ومش عارف آه، انا آه، قمحي لا ابيض لا طويل لا اسمر ويكتب كل حاجه عنه وحتى صورته وعنوانه حتى يسالوا عنه والمكتب يحاول يوفق ط- طلباته الاقي واحده من الاخوات بتقدم عن طريق المكتب وكنا عملنا حلقه في حلقات مع الشباب اسمها الزواج عبر المك... عبر المكاتب ومواقع الانترنت بين الرفض والقبول لكن هذه الحلقه مختلفه نوعا ما بحيث بحيث ان هناك مجموعه من الشباب عملوا آه، مجموعه اطلقوا عليها يلا نختار صح او افكار شبابيه لاختيار شريك الحياه عندهم افكار جديده وخدوا ندوات آه، في معسكرات شبابية يمكن هيكلمونا عنها النهاردة إن شاء الله يسعدني ويشرفني في هذه الحلقة أن أرحب بضيفي العزيز الدكتور عادل هندي خبير العلاقات الأسرية فأهلا ومرحبا بك اهلا مرحبا بك شرفتنا ونورتنا يا الله فندم.
يحفظك حبيبي إيه، جزاك يعني صار لك فترة تقريبا ما ظهرتش معنا يمكن من الله.
قبل ربنا بالمباشر.
يعيدنا عودا حميدا ان شاء الله يا أهلا ومرحبا كما أيضا يسعدني ويشرفني أن أرحب بالشباب معنا في الاستديو صبري محمد شكرا حميد يا أهلا بيك آه، احمد عطيه مصمم جرافيك يا أهلا وسهلا محمد اسامه معيد في اكاديميه اخبار اليوم أهلا بيك اسلام حسن محمد graphic designer يا اهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام يسعدني ايضا ان نتفاعل سويا مع حضراتكم حول السؤال الذي يعرض الان عبر شريط الرسائل القصيره. ما هي شروطك انت كرجل في اختيار شريكه الحياه؟ وما هي شروطك انت كامراه في اختيار زوجك او زوج المستقبل او شريك حياتك؟ اتمنى ان اجد تفاعل من حضراتكم الاكارم كما عودتمونا دائما عن طريق شريط الرسائل القصيره وايضا عن طريق اتصالاتكم، واود ان تكون الاتصالات اتصالات هادفه، اتصالات في صلب الموضوع، بحيث ان الاتصالات ان شاء الله مع رسائل القصيره تثري حلقه اليوم باذن الله عز وجل. آه، دكتور عادل تسمح لي ابدا بالشباب؟
اتفضل طيب آه، صبري كثير من الشباب زي ما قلنا في بدايه الحلقه بيحتار في اختيار شريكه حياته بيحتار بيحتار في ش... انه يختار زوجته يقول لك هل هجوزها او هل اختار شريكه حياتي عن طريق ان انا اقول لوالدي رشح لي حد من عيلتنا رشح لي حد من المنطقه رشح لي حد م- تكون انت عارفه وواثق فيه ولا اتجوز عن طريق حد انا عارفه حد انا محتك بيه سواء في كان في الجامعه او في هيئه وظيفيه او الى غير ذلك انت مع زواج الجامعه زواج الحب في الجامعات او في الدوائر الوظيفيه ولا عن طريق المكاتب ولا عن طريق الصالونات ولا حتى عن طريق الانترنت ايه وجهه نظرك في الموضوع انا وجهه نظري ان الزواج ما يبقاش مثلا من ناحيه الجامعات بس او نخصص نربطه بمكان معين لا هو ال- الفكره الاول اصلا ان الشباب يتجمعوا يعني الشاب والشابه اللي عايزين يرتبطوا ببعض آه، المفروض ان هم يعني يختاروا علاقتهم مع بعض يعرفوا اسلوبهم مع بعض يتفاهموا مع بعض ازاي بعد كده يصنفوها بقى مش حسب المكان تمام يعني ده ده وجهه نظري ان الشاب يختار الفتاه ازاي جميل.
المهم يفهموا بطباع بعض ازاي يعرفوا آه، مين آه، ده عايز ايه ده اسلوبه ايه انت التكافؤ ما بيننا عامل ازاي الح- في معايير معينه اتعلمناها في المعسكر هي دي اللي احب اتكلم طيب.
عنها طب خليني اخصص آه، سؤالي لصبري نفسه كشخص تمام.
بعيد عن الفكره العامه للشباب اوكي هل انت عندك مانع ان أنت تتعرف على واحده من البنات آه، الموجودين في الجامعه انت طالب لا انا بشار محامي خلصت طب هل انت عندك استعداد ان انت عن طريق مثلا آه، المعسكرات الشبابيه عن طريق آه، شغلك عن طريق حتى ايام ما كنت في الجامعه ان انت تتعرف على واحده من البنات وتقول ان انا ابدا معاها ان انا اكون فكرتي عنها وهي تكون فكرتي فكرتها عني ولما يكون ده يكون فيه بوادر اعجاب من البدايه يعني تمام.
وان انا زي ما الشباب بيقولوا لا ما انا احنا مع بعض اربع سنين في الجامعه انا هعرفها في الفتره دي انا هحتك بيها هنمشي مع بعض آه، هعرفها هعرفها عن طريق معاملتها مع صحابها الاخ انت مع الفكره ديت ولا انت طرف اه طبعا مع الفكره ان احنا لما ن- نشتغل مع بعض مثلا او انا شايفها قدامي طبعا هبقى عارف اغلبيه سلوكياتها غير لما مثلا حد يرشح لي واحده او الكلام ده انا مش عارف عنها حاجه خالص جربت ده نعم جربت اه ده؟
جربته طب آه، كان واقعه عليك ايه يعني آه، كان واقع عليا ان في اختلاف تماما يعني اختلاف ان انا ابقى مختار شريك حياتي غير ان انا مثلا ابقى حد مثلا مرشح لي يعني ازاي آه، هبقى متفاهمين اكتر لو في حاجه مثلا انا مش عاجباني هقول مش عاجبني كذا طبعا بيبقى في تفاهم غير لما مثلا ان انا اقول انا مش عايز كده وخلاص لا اسمع وجهه النظر برضو اللي قدامي ايه وهي تقول لي وجهه نظرها ايه وواحده واحده بنتغير مع بعض تمام طب بمناسبه التغيير تمام هل انت في خلال الفتره حضرتك كنت بتتكلم عليها آه.
آه، معاملتك مع البنت اللي حضرتك بتتكلم عنها هل استطعت ان تغير فيك شيئا او ان تغير انت فيها شيء اه ازاي آه، انا كنت آه، عصبي شويه مم.
آه، لا بقيت بقى بتفاهم شويه بقيت بسمع شويه دي شهادتك لنفسك ولا انطباع الناس حواليك لا انطباع اصحابي قالوا لي كده والله.
قالوا لي ان انا اتغيرت مم.
بقيت اهدى من الاول شويه كنت الاول بنفعل برد ب... ب... ب... بعنف شويه ان دلوقتي لا بقيت اسمع شويه تمام طب هل انت استطعت تغير فيها شيء اه ازاي
آه، او ايه اللي انت غيرته فيها يعني لو كان ممكن نعرفه ايه آه، هو اسلوب يعني في حاجات في اسلوب معينه كانت ما كنتش بحبها خليتها تتغير واحده واحده مم.
اتكلمنا فيها مع بعض آه، ال style مثلا في اللبس او كده مم.
واحده واحده بنتكلم مع بعض والاخر يعني في كذا موضوع احنا خط خطه عاملينها هنغيرها واحده واحده تمام طب انت ايه رايك يا صبري في الكلام اللي بيقولوه الشباب ان البنت طالما قبلت تمشي معايا فممكن يجي لي شك في يوم من الايام بعد الزواج او آه يجي لي حاجات في مخيلتي وهي برضه تدور في دائره الشك ان هي ممكن تكون وقفت مع حد غيري برضه عن طريق ان هي كانت اعجبت بيه يعني ما ما هو المبدا نفسه طالما أنا موجود فاهم.
يبقى انت بقى متحمل فيه اي شيء يعني طب إحنا واخد ليه ما- بالك؟ فانت ايه رايك يعني؟
انا ليه ما نبصلهاش من ناحيه تانية بمعنى؟
طب ما انت اللي وقفت معاها تمام طب ما هي كمان بتقول انا مش عايزه شاب وقف مع بنت قبل كده مم.
فالفكره مش كده الفكره ان انت انت بتعمل ايه ايه الدافع ليك ان انت تعمل ده تمام ايه وجهه نظرك ان انت تعمل ده انما مش حكايه بقى هي وقفت طب ما انت كمان بتقف طب ما ما تقبلوش على نفسك ما تقبلوش على غيرك مم.
انت فاهم هي دي وجهه نظري يعني هي دي أيوة، وجهه أيوة.
نظري اللي انا بحسب عليها وبقيس عليها مم.
انما مش حكايه ان انا لا ما امسك اللي انا مثلا مسكت ايدها لا دي ما اتجوزهاش او اللي انا مشيت معاها لا دي ما تنفعنيش لا طب ما انت شوف انت مشيت مع كام واحده مم. طب اسالك سؤال بصراحه اتفضل لو ان ان انت ليك اخت هل توافق ان هي تعمل نفس المبدا ده في الجامعه مع حد من زمايلها؟
هو انا اختي مبدئيا متخرجه ما- ماليش دعوه أنا بتكلم عن المبدا ما طيب هو المبدا إن- تهربش من السؤال يعني المبدا ان انا انصح ان كل اخت يعني لو افترضنا جدلا يا صبري يعني آه، انت او غيرك من الشباب راح آه، زار اخته في الجامعه لاي سبب من الاسباب فوجدها واقفه مع شاب فسالها قالت له زي المبدا حضرتك بتتكلم عليه ده ان هو شاب عاجبني واحنا بنحاول في الفتره دي احنا نقرب من بعض عشان نتعرف على بعض عشان في في النهايه يكون الزواج او الخطوبه يعني هو في فرق ما بين الاعجاب او ال- الزواج والخطوبه وانا اللي بنصح بيه دايما ان البنات والاخوات عامه يبقوا اصدقاء يعني ده اللي انا بنصح بيه دايما ان هم يبقوا اصدقاء بحيث هي في هتيجي حاجه تتكلم معايا مشايخنا بيعلموها لنا يا صبري آه، اللي هي فقه السؤال وفقه الجواب نعم.
يعني اقول لواحد مثلا صلاه الفجر كم ركعه يقول لي صلاه العشاء اربع ركعات مم.
الجواب صحيح ان صلاه العشاء اربع ركعات لكن الجواب في غير محله طيب فانا بسالك سؤال اتفضل.
هل انت تقبل ذلك على اختك او على اي حد من محارمك او اي حد من حتى من قرايبك يعني طالما انت مبدا قبله على نفسك هل شايف ان في مشكله ان اختك تعمل كده او قريبتك تعمل كده لا مفيش مشكله مفيش مشكله طالما في الحدود وال...
تمام.
والعادات والتقاليد لا مفيش مشكله ت- طيب انطباع الاسره عندك هل برضو بيكون نفس انطباعك وانطباع الشباب دلوقتي في فكره اللي موجود حاليا هو المشكله ان في في الاسره حاليا إن الاسره المصريه في يعني مفيش يعني في فراغ شويه في النص كده بين تواصل الاجيال تمام تمام ف... بمعنى بمعنى ان هو مثلا ممكن يكون مش متقبل دوت في ناس تبقى متقبله عادي مم.
يعني هي مز- م- بالنسبه على اسرتي انا لا آه، احنا بنتكلم مع بعض بصراحه بنقول تمام يعني يعني انت المبدا موافق عليه سواء كان لك او لاختك او لاي حد طالما في حدود آه، الاحترام طالما في حضرتك حدود بتتكلم عنه.
الاحترام والاخلاق تمام طب انت منين تضمن يا صبري ان الشاب ده ممكن يكون مثلا ب- بتسلى يعني الشاب ده اللي كان مثلا إيه، اللي اراد مثلا ان هو يتعرف على اختك او على اي حد من محارمك او اي حد انت تعرفه ممكن يكون بتسلى وهي طر- داخله ب- ب- بنيه حسنه وفعلا انت عارف ان في شباب اباليس ذئاب طبعا.
كما يقولون ويرسم الدور جدا ويعيشها في قصص لا تتخيلها كتير.
وفي الاخر يقول لك انا بتسلى صح ولا لا صحيح تمام.
طيب انت ايه اللي ضمنك يعني اللي يضمني ان البنت لازم يعني هو يكلم اسرته ويقول لهم وهي تكلم اسرتها وتقول له طب بقول لك ايه اللي ضمنك من ناحيه اختك مثلا أو من ناحيه اختي اه لا طبعا الشاب اللي أنت ما ده, ده, ده, ده تضمنهوش.
تربيه انت آه.
حضرتك داخل في نقطه تربيه داخل في نقطه اخلاق وتعليم ودين يعني انت ده يعني انت بتتكلم في, في مبدا عام تمام آه، هي دلوقتي جاهزه لدوت اه لا هتيجي هو دلوقتي تتكلم عايز اسال صبري معلش يعني تحملني شويه آه، انا مش ممكن انخدع ببنت ومش في بنت برضه ممكن تنخدع فيا اه صح ولا لا؟ إيه كان بيقول لك ان فتره الخطوبه وفتره كتب كتاب في الغالب بتكون فتره بكش بين العريس والعروسه تمام.
هي تقدم له آه، له افضل ما عندها والعكس صحيح تماما تمام.
فما بالك بقى لما يكون العلاقات احنا لسه على البر ما دخلناش يعني لا دخلنا لا في علاقه رسميه زي خطبه او عقد او زواج ف يعني اكيد الامر هيكون فيه تزين اكتر هيكون فيه تجمل اكتر هكذا يعني طيب هو ده فكره مشروعنا اصلا اللي حضرتك قلته ده مم.
يعني اللي حضرتك قلته دوت ان ما عشان ما يبقاش فيه بكش ان هو ما يبقاش فيه مثلا تجمل ما يبقاش فيه الكلام ده ده فكره مشروعنا ان اللي داخل في علاقه جد اللي داخل في في حياه جد المفروض يعمل بالمعايير والشروط والاسس والحاجات اللي احنا بنوضحها للشباب اللي هم ناسيينها او مش واخدين بالهم منها مم.
هي هي دي فكره مشروعنا واساس المشروع بتاعنا تمام رايك انت ايه يا احمد في الموضوع ده
آه، في موضوع ان انا ك- كاختي ولا كجامعه وكده المبدا نفسه عامه يعني هل انت تقبل ان انت مثلا في فتاه اعجبت بها في الجامعه تمام تمام؟ او في اي مكان فانت بتقول انا لازم قبل ما اروح اخطب البنت دي زي ما كتير من الشباب بيقولوا وده يمكن المعظم الا ما رحم ربي يعني كتير من الشباب بيقولوا لا لازم ادرسها آه لازم اعرفها لان افرض رحت خطبتها وبعد الخطوبه مثلا ب- بشهر باثنين بثلاثه باكثر لقيت ان الطباع مش متكافئه ان العقليه مش واحده ان حتى التكافؤ الاجتماعي مش هو مع اني سالت خدت بالك فانا بقول لك لازم ادرسها الاول عشان حتى لما اروح باهلي ما اتحرجش أنت فاهمني او حتى ما اجرحهاش فيما بعد يعني تمام آه، انا شايف انا من وجهه نظري انا ان انا قبل ما اقدم على موضوع الخطوبه دوت اساسا او اروح ان انا افكر في الجواز حاطط لنفسي شويه نقط معينه لازم تكون موجوده فيها تمام لقيتها فيها حاجات عامه يعني يعني مثلا كاخلاق مثلا معينه مم.
لازم الاقيها فيها يعني مش هفكر في موضوع الخطوبه اساسا غير لما الاقي الحاجات دي موجوده جميل. مم.
الحاجات بقى التانية بشوفها في فتره الخطوبه نفسها تمام تمام فيعني انا مش معارض ان انا آه، اتعرف بواحده واحبها مثلا طب في انت الأول.
مع مع الزواج اللي هو عن طريق الصالونات زي ما بنسميه الناس زواج الصالونات ولا الزواج عن طريق ممكن ان انا اتعرف على واحده زميلتي في الجامعه او الى غير ذلك وامشي معاها لفتره من الفترات حتى ادرسها وتدرسني ومن ثم اروح اخطبها انت مع ايه بالظبط؟
آه لا انا مع ال- ان انا اتعرف بواحده يعني اعرفها شخصيا تمام يعني ما ما احبش ان حد يختار لي حد بصراحه انت شايف ايه الفتره الكافيه؟ الفتره الزمنيه الكافيه بينك وبين الفتاه ديت عشان تتعرف عليها
والله هل هو فتره الجامعه كاربع سنين او خمسه او سبعه؟
لا هي ممكن تكون اقل من كده بكتير بس آه.
اهم حاجه الصراحه امم يعني اللي انا بشوفه في الجامعه آه، في نوع من الكذب كتير يعني وانا تمام.
بكذب عليها في حاجه وهي بتكذب وده اللي عليها في كنت بقوله حاجه لصبري ما ممكن برضو اختي واختك عفنا الله يعني م- ممكن تعمل حاجه زي كده ان هي تعجب ب- بشاب من الشباب والعكس صحيح خدت بال حضرتك وفي الاخر الشاب ده ب- بيخدعها و- ويجيل التمثيل صح.
يعني بي- طبعا بيصور لها ان هي بالنسبه له آه، زي ما بيقولوا يعني آه، موناليزا خدت بال حضرتك وهو اساسا قال الكلام ده ل 600 واحده قبلها هو بيتسلى ويتباهى بينه وبين اصحابه آه، على على ان هو استطاع الواد اللي هو بيسموه روميو وجولييت يعني طيب.
فاهم انه اسرائيل وقع البنات يعني ويتباهوا كده ببعض فانت ايه اللي ضمنك ان اختك ممكن تقع في حاجه زي كده ان في حد يخدعها او حد يمثل عليها او حد يكون يريد بها سوءا فطبعا المبدا موجود ازاي اقنن هذا المبدا من وجهه نظرك انت
هو طبعا حاجه بترجع للتربيه في الاول وفي الاخر يعني وبعدين انا من رايي آه، الشباب في الجامعه مش غبي مم.
بمعنى سواء ولد او بنت البنت لو هي داخله في علاقه انا بتكلم البنت دايما هي اللي بتطلع في دور الضحيه هي اللي مخدوعه هي اللي اتخدعت في او الولد ممكن العكس انا بتكلم هو ده العموم ده آه، برضه قدام زمي- زميلاتها ان هي يعني شباب الجامعه دول كلهم واقفين عليها يعني صح انت فاهمني بس أنا ده في- بتكلم انا في- يعني انت يمكن كلكم عارفين طبعا كلكم طلبه كن او كنتم طلبه منكم اللي طالب ومنكم اللي كان طلبه قبل كده البنت بتروح الجامعه النهارده توصل الجامعه الساعه 8 الصبح 9 الصبح وداخله بميك اب كامل معنى الكلام ده ان البنت دي واقفه قدام السراح من قبل صلاه الفجر انت فاهم عشان تعمل المنظر ده مظبوط.
ليه بقى هي رايحه ليه؟ راحت تستعرض نفسها ما هو مظبوط ده مكان مكان در- للدراسه مكان للتعليم مش كده فانت تمام.
راح عامله في نفسك كده ليه فاكيد في غرض معين في الاصحاب والله موضوع التزين ده طبيعي في البنت يعني مش يعني البنت بتحب تطلع كويسه كل حاجه بس شكلها ال make up كويس كامل و آه.
لا كامل دي بتبقى ساعات بقى يعني over شويه يعني مش كل البنات بس يعني في منهم بيعملوا كده تمام فعلا المهم ان المبدا آه انت موافق عليه و- وكذا موافق عليه سواء لاختك ولا اي حد م- تبعك او من طرفك يعني طالما المبدا بالنسبه لك آه سليم يعني آه لا انا متناقض في الحته دي بصراحه بمعنى يعني انا واثق من نفسي ان انا ممكن لو تعرفت بواحده في الجامعه او انا اتعرفت فعلا بواحده في الجامعه آه، عارف ان انا قصدي خير مم.
انما هتيجي تقول لي بقى اختي او حد تاني اقول لك اشمعنى؟
لا لان انا عارف نفسي
اه لكن ما اعرفش هو طب ما اختك برضك تقول لك انا انا عارفه نفسي يعني هو انت انت زي بابا اللي مربيك وماما اللي مربياك هم اللي مربيني بالظبط وانا عارفه الاسس وانا مش هعمل حاجه غلط تمام بالك بس وده اللي بيتقال فعلا يعني احنا لما نيجي آه.
نناقش البنات ده, ده, ده, ده اللي بيقولوه صح ولا لا؟
تمام بس في الاصل انه الولد هو اللي بيختار لا ليه؟
الاصل الولد هو اللي بيختار يعني في- سواء في ال- في الجواز ما عموما سمعتش انت عن بنت في كليه او في دائره وظيفيه او الى غير ذلك شافت واحد اعجبت بيه فضلت وراه لحد ما وقعته؟
بس قليل مش ايه؟ لا مش قليل ده من وجهه نظرك قليل انا شفت وجهه انا نظرك كنت احترمها ايام الجامعه آه.
ما- اه تمام واحد- يعني حتى ال... يعني حتى الموضوع دوت الولد بيبقى يعني انا بقول ان الولاد في الجامعه والش- والبنات بيبقوا فاهمين هم بيعملوا ايه مم.
مش... انا بتكلم طبعا على- على الغالبيه العظمى تمام لكن اه اللي استخلصه من كلامك ان المبدا بالنسبه لك ك- عليك انت شخصيا انت موافق عليه اه آه، استاذ محمد إيه رايك انا من وجهه نظري ان ما دام في اطار الشرع ما فيش مشاكل يعني انا آه، مثلا شفت واحده اعجبت بيها مم.
آه، ما دام انا آه، يعني هشوفها بطريقه كويسه او ان انا ب- يعني علاقتي بيها تبقى في اطار الشرع مش مش ه- مش هخل هو بحاجه انا عايز اعرف بمعنى ايه في اطار الشرع يعني انت بنت مثلا انت حضرتك معيد معيدة.
لو بنت طالبه عند حضرتك خدت بال حضرتك وانت عارف إن البنات يعني بيتقربوا للمعيدين ودخلت الجامعه بشكل يعني كده يعني فالمهم وتقربت ليك انت حسيت بشيء من الاعجاب ناحيتها تمام انت شايف من وجهه نظرك ان الوجه آه يعني الفتره الزمنيه لدراسه هذه البنت عشان تستطيع ان تكون عنها فكره او تكون عنها انطباع معين فبالتالي تاخد خطوه انت تروح تخطبها تمام.
وتروح لاهلها شايف الفتره الزمنيه دي بتقعد قد ايه تقريبا
آه، هي يعني ط- يعني آه، طبعا يعني كل ما يعني مثلا مش اقل مش مش أول مش اول ما اشوفها هعجب بيها انا بسال فخلاص.
حضرتك اول الفتره آه.
الزمنيه احنا برضه عايزين نطلع من نطاق ان صلاه الفجر آه، كم ركعه يقول لك صلاه العشاء بركعات لا انا لا، عايز ده- ده السؤال قصدك محدد عليه.
والاجابه محدده تمام نعم آه، يعني مثلا انا من وجهه نظري مش مش اقل مثلا من من ست شهور مثلا من ست او شهور.
يعني اه على- على طب اساس ان في أنا ست شهور من خلال آه، طيب في ست شهور يا استاذ محمد معلش آه، انا عايز تستحملني شويه اتفضل، اتفضل.
لان انا الشباب اللي معايا مشاهدينا الكرام في الاستديو هو الشباب الذي يعبر عن نبض الشارع هو الشباب الذي يعبر عن نبض شبابنا واخواننا في الكليات وفي الجامعات وفي المعسكرات الشبابيه الى غير ذلك عشان كده يمكن انا باخد معاكم حوار بشكل آه، تمام، يعني تمام، تمام.
اتمنى تستحملوني فيه حضرتك قلت ست اشهر تمام.
دي فتره من وجهه نظرك تمام ست اشهر ده هيكون عباره العلاقه بينك وبينها ازاي عشان آه، تعرف تدرسها يعني انا يعني انا من وجهه نظري مش مش مش, ه- مش هخليها علاقه رسميه يعني انا مجرد بس ان انا آه، يعني زي آه، هكون هقربها مثلا هراقبها من بعيد مم.
بس مش هخلي مثلا ان هي تتعلق بيا او ان انا آه، اتعلق بيها انا بس مجرد ان انا في ست في ست اشهر او المده ديت مثلا ايا كانت آه، هعرف بس طب الطبيعه حقيقيه هعرف علاقتها ازاي مع الناس هل هل هي كويسه ولا لا آه، بعد ما احدد خلاص يعني انا قررت ان هي شخص كويس و- وانسانه كويسه هبتدي بقى اخش في رسميات اقول لها اه مثلا آه، تصارحها اه اه آه، مثلا هقول لها مثلا انا انا معجب بيكي و- وعايز مثلا اكلم والدك طب ما هي برضه هتكون عايزه في الغالب يعني هتكون عايزه نفس الفتره الزمنيه عشان تدرسك اصل انت اديت الحق اديت لنفسك تمام.
الحق انت تدرسها من بعيد تمام فهي ما درستكش ما تع... هتقول لك برضه انا لازم اقعد معاك واتكلم معاك واشوف دماغك ايه واتعرف على اهلك تمام.
آه، برضه ايه مستواهم وهكذا الى تمام اخره مفيش مشاكل ده, آه.
آه. ده هيبقى في اطار بقى الع- ال- ال- العائلي بقى يعني انا آه، بعد ما ما صالحها مم.
وهكلم والدها اه تقعد معايا زي ما هي عايزه ت- تشوف شخصيتي طبعا ليها الحق طبعا تمام.
ف ف بس ساعتها مش هيبقى في اطار ان انا هنخرج مثلا انا وهي لوحدنا بره او ان انا هقابلها انا وهي لوحدنا طب ايه رايك في ان انت الجامعة.
تقابلها آه، انت وهي لوحدكم في مكان عام داخل الجامعه لا برضو ما مش مش مع كده لا لكن انت مع الفكره نفسها في المبدا نفسه ان مفيش مشكله ما فيش مشكله ما دام في, في اطار واسس آه، يعني الاسره متفقين عليها ودي عاداتنا وتقاليدنا وكل طيب ايهما تفضل زواج الصالونات ولا الزواج ب- بهذا النوع او بهذا الشكل يعني؟
أه والله يعني هما الاثنين انا من وجهه نظري هما الاثنين يعني مفيش مشاكل يعني انا آه، زي ما قلت لحضرتك في الاول لو انا والله شفت بنت آه، اعجبت بيها سواء كانت في الجامعه او في الشغل او كده مم.
و- و- وتقدمت لها بالصوره الرسميه دي مفيش مشاكل تمام.
ولو آه، اهلي مثلا او حد من القرايب آه، قال لي في بنت كويسه وانا رحت شفتها آه، و- واتعاملت معاها و- وقدرت اتعرف عليها اكتر برضو ب- بوقت معين وقت اقدر كافي وقت وقت كافي اقدر اتعرف عليها فبالنسبه لي برضو مفيش مشاكل آه، يمكن آه، آه، جواز الصالونات بيبقى من وجهه نظري آه، ممكن يكون آه، يعني في نوع من ال- ان الاسره بيبقى خ- يعني شايفين آه، حاجه هم شايفينها لابنهم مم.
يعني اه والله دي البنت دي عشان هم مثلا معاشرينها او يعرفوا والدها ووالدتها واثقين فمعاشرينها في اخلاقها بالظبط، وبنت بالظبط.
تناسبك من ناحيه الكفاءه الاجتماعيه بالظبط.
والدراسيه الى اخره بالظبط فهم ليهم آه، نظر وجهه نظر مختلفه عن وجهه نظري مثلا جميل شكرا جزيلا محمد اسلام رايك آه، انا بالنسبه للسؤال اللي هو كيفيه اختيار شريك الحياه آه، انا شايف يعني انا وجهه نظري مختلفه شويه عنهم آه، يعني انا انا عن نفسي آه، عاملا من قول آه، الله سبحانه وتعالى في سوره النور الايه رقم 26 آه، الطيبات للطيبون والطيب والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات آه، آه، قصدي ايه من ال- من- يعني من عملي بال- بهذه ال- ال- الايه ان لكل الشباب ان كل الشباب ان لازم كل واحد ان هو ي- ي- يكون طيب يعني يسعى ان هو يكون طيب ويبادر بنفسه ان هو يكون طيب يسعى لذلك عشان ربنا يقدر عشان ربنا يكرمه بالبنت الطيبه او الفتاه اللي هو اللي هو بيتمناها يعني كل شاب دلوقتي آه، ممكن يكون مش ملتزم مثلا لكن يقول لك انا عايز واحده ملتزمه او منتقبه مثلا طب ازاي ربنا هيكرمك ببنت ملتزمه وانت مش هتسأله ملتزم سؤال طبيعي تقول لك انت ماشي مع بنت مثلا ستايل بقى وبتاع وكلام بالظبط.
كده بنت روشه زي ما بيقولوا لكن هل تقدر تتجوزها؟ كتير مش ما هيقول لك لا يقدرش، دي بالظبط.
هتسلى عليها ماشي بالظبط، طب بالظبط.
ساعه ما تتجوز هتجوز واحده محترمه بالظبط وهو صح؟
كمان يبقى من جواه هو يقول مثلا انا لما اما ارتبط او اتجوز خلاص انا بقى هبقى كويس وهبقى ملتزم وكده طب ازاي انت لازم الاول تصلح من طيب نفسك خلينا عشان يبقى في سؤال محدد هل انت مع او ضد زواج الصالونات ولا الزواج عن طريق الزماله آه، وتتعرف على على, الإنترنت حد مثلا.
وتدرسها الى خير انا شايف ان ال- ان, إن الاثنين على حد سواء الاثنين زي بعض آه، اذا كان انترنت او اذا كان صالونات او اذا كان انا عرفتها آه، بس لازم يكون ك- آه، ايا كانت الوسيله او ال- او انا ازاي اتعرفت عليها لازم يكون في اطار معين او آه، اطارات معينه طب لو انت عرفتها آه، سواء كان في دائره وظيفيه او في في الجامعه أو في الجامعة.
اه انت شايف ايه الفتره الزمنيه اللي ممكن تدرسها فيها يعني؟
الفترة الزمنية لا هو للأسف الفترة الزمنية صعب جدا إن احنا نحددها لأن دي بتختلف من شخصيات وبتختلف من حد للتاني طب طبيعه الدراسه يا اسلام طبيعة الدراسة.
يعني هتكون ازاي هتكون هل انت هتقعد معاها وتصارحها بالتالي تعرف فكرها ودماغها آه، الخ على سواء في فتره معينه تدرسوا بعض انتوا الاثنين تمام.
ولا هيكون برضو زي ما قال آه، استاذ محمد عن طريق مراقبتها من بعيد ايهما تفضل لا هو لازم بالفعل انا اتكلم معاها واعرف آه.
اذا كانت هي طريقه تفكيرها آه، درجه ثقافتها آه، اسلوبها في الح- في التعامل اخلاقها بخلاف المظاهر او يعني احنا آه، آه، هو يعني اي شاب يقول لك انا عايزه متدينه طب ازاي متدينه هل بالمظهر لا مش بالمظهر لازم بالاخلاق وبالسلوك يعني لازم آه، لازم اتكلم معاها طبعا بالضوابط بالضوابط الشرعيه اكيد جميل.
لازم اتكلم معاها وافهم طريقه تفكيرها آه، في اسلوب في في مشكله معينه او حل حاجه معينه طب هي فكرت ازاي طب هي استندت لايه في تفكيرها لحل المشكله دي دي كلها حاجات بت بت طيب انت بتخل- برايك بت- ليه بتوضح الشباب لي الرؤية دلوقتي معرض على زواج عن زواج الصالونات يعني يعني ممكن مثلا هو فكره الزواج موجوده وان انا مثلا هتجوز بعد بعد ما هتخرج مباشره تمام.
فيجي والده او والدته يقول له والله ده بنت عمك آه، آه، حد كويس وطالبه مثلا او اتخرجت او زميلتك وحد من ناحيه الكفاءه الاجتماعيه كويسه كفاءه دراسيه كويسه آه، ك ك- كانسانه جميله دي حد فعلا تستاهل آه، يقول لك لا مش عايز لا بالظبط ومع انه هو شايف فعلا ان والده عنده حق في كل الحاجات اللي قالها عليها تمام.
في الكفاءات او في او في نسبه جمالها تمام.
يقول لك لا انا لازم اختار انا بنفسي بالظبط هو كل شاب بيكون حاسس ان هو لا ما حدش يختار لي انا اللي اختار انا اللي حد مثلا البنت دي تناسبني او لا بالرغم طب من رايك هل ده خوف من إن من التحكم او ان ممكن.
ان والده ووالدته لا زالوا يتحكموا متحكمين فيه فيها.
لحد ما هيتجوز وبعد الجامعه ولا الموضوع موضوع عند ولا ايه بالظبط؟
لا هو ممكن عشان هو مش عايز حد ي- ي- يفرض يجبره عليه.
على حاجه او يفرض رايه عليه وبعدين ممكن البنت اللي والده رشحها له دي هي هي البنت اللي ممكن كان يقابلها او يختارها لوحده يعني هو مش بيعترض على ان فيها حاجه لا ده بيعترض مبدأ مبدئيا لا جواز صالونات لا اول ما يسمع كلمه جواز صالونات دي يبقى حاجه آه، سيئه يعني لا هي مش حاجه سيئه هي, هي جميل.
البنت اللي في جواز صالونات هي اللي ممكن يقابلها على الانترنت هي اللي ممكن يقابلها في الجامعه هي هي يعني تمام كل حد سواء مشاهدينا الكرام هذه الحلقة ستكون حلقة نقاشية مع شبابنا في الاستديو ومع حضراتكم وبإذن الله عز وجل نناقشها مع الدكتور عادل الآن دكتور عادل رأي حضرتك في تفكير الشباب ورؤيتهم لهذا الموضوع الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله, صلى الله عليه عليه وسلم.
وسلم. في البدايه انا سعيد طبعا ب- بعودتنا جميعا وعوده قناه الرحمه و... ويسعدني ان انا اهنيك طبعا على مولودك الاول وفي نفس الوقت آه، عشان بس واحنا بنتكلم في ظروف آه، معيشيه كاختيار شريك الحياه او خلافه آه، بنقدم تحيه للشعب الليبي على على مثابرته ونسال ربنا سبحانه وتعالى انه يؤمن جميع بلاد المسلمين الفتن يا رب نسأل الله يحمي دماءهم وينصرهم اللهم يا رب امين العالمين اللهم امين ف آه، وبعدين موضوع اختيار شريك الحياه انا عاوز اقول بس حاو... آه، النقطه الاولانيه خلينا ناخد انطباع حضرتك عن رأي الشباب أولا طيب هو بالنسبه لاراء الشباب بلا شك ان ال- الاراء تختلف ووجهات النظر ستختلف لان احنا بنتكلم دلوقتي عن مشروع حياتي وعشان هو مشروع حياتي حياتي يعني بالياء آه، هذا المشروع هتختلف فيه وجهات النظر كل واحد من وجهه نظره نظره انا اوافق او لا اوافق مم.
تختلف لكن لو هنتكلم عن عن مبادئ واسس بالنسبه لموضوع الاختيار فلازم نتكلم من منظور شامل شويه من ناحيه اجتماعيه من ناحيه قانونيه من ناحيه سياسيه من, ناحية من كل النواحي الحياتيه اللي احنا بنعيشها ليه لان الزواج ال- ال- الزواج مشروع حياه بيختلف عن كل مشاريع الدنيا ليه لانه مشروع يعيش المفروض الى ابد الابدين يعني ليس فقط الى قيام الساعه احنا بنتكلم عن اتنين حبوا بعض وهيتجوزوا وهيكونوا اسره وهيك- وهيبقى في اولاد آم، الدنيا مش بتنتهي وبعد كده خلاص انقطعت العلاقه لو هم اتنين صالحين هيبقوا مع بعض آه، في الجنه ان شاء الله بإذن الله.
وربنا قال كده والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التنا من عملهم من شيء طب لو هم مش كويسين هم وأز- احشروا الذين ظلموا ازواجهم يعني وقرناءهم وبالتالي فالانسان آه، بيتكلم عن مشروع دنيا واخره دي النقطه الاولى النقطه الثانيه الزواج كائن حي يعني ايه كائن حي يعني بيعيش وبياكل وبيشرب وبي... وبيتعب وبيمرض وبيضعف وبيقوى وممكن يموت في وقت من الاوقات وعشان كده بنقول لابد له من رعايه ونمو واهتمام زي البذره بالظبط اللي الانسان بي... الفلاح بيزرعها في الارض وبيرعاها شويه ب... بالميه شويه ب... بيعملها سور مش عارفه ايه يعني لابد ان احنا نهتم بالزواج كانه كائن حي احنا بنهتم بيه لانه انسان يعني انت- احنا بنتكلم عن ارتباط انسان بانسان في بعض الشباب شباب لما بيجي يتكلم عن آه، علاقته ببنت يعني زي ما الاستاذ عمر بيتكلم بيقول ان في بعض الشباب بيقول لك انا بتسلى وبعد كده لما اجي ارتبط أبقى ارتبط باللي انا عاوزها بقى اللي هي الانسان المحترم اللي انا اثق فيها مثلا ففي اللي بيتسلى ده بيعتبر ان الانسان اللي بيرتبط بيها او الانسانه اللي بترتبط بانسان عشان التسليه وبتتكلم معاه وبيحبوا بعض آه، سامحوني منزوعين الانسانيه ليه لانه مش عايش قيمه الانسان ده انسان له مشاعر له احاسيس هيجي بعد كده هيبقى في حاجه اسمها دايره الحب وبعد دايره الحب هيبقى في دايره الزوجيه ودايره الزوجيه هينتج عنها ابناء وهتبقى في علاقه اسريه كامله عشان كده بنتكلم عن الزواج على انه كائن حي محتاج رعايه النقطه الثالثه شريك الحياه شريك الحياه ده يعني آه، زي انا بايد كلام اسلام طبعا في النهايه وانت بتتكلم على موضوع آه، الطيبون والطيبات انا مش ب- مش ه- مش هفسر الايه ومش هدخل في القصه دي لكن انا هتكلم على نقطه انا هل انا فاهم نفسي عشان خاطر اختار ولا لا دي نقطه مهمه جدا لاي واحد عاوز يختار لازم افهم ذاتي الاول انا مؤهل لايه انا اخلاقي ايه سلوكي مشاعري احاسيسي اللي انا عاوزه انطباعي عن نفسي هل انا فاهم نفسي اصلا ولا لا لان انا علشان اقول انا محتاج واحده مثلا مثلا يعني محتاج واحده ملتزمه طب هل انا ملتزم هل انا مؤهل ليها طب انا عاوز واحده جميله طب انا مؤهل بالانطباعات دي عشان ما اخش واخد التجربه وبعد كده أتدم... اتدمر نفسيا لا فلازم افهم ذاتي كانوا فش- بيقولوها يا دكتور عادل بغير مقاطعه لحضرتك كما انك تريد انسانه في فضل السيده فاطمه نعم.
فلا بد ان تكون تكون عاليا اه نعم. بلا شك بلا شك الانسان يعني على قدر ما تتعنى تنل ما تتمنى إن شاء ده الله.
مهم جدا إيه نعم.
ال- ال- ال- شريك الحياه يعني انا زائد هو بتساوي نحن ان شاء الله انا وهو بتساوي نحن لازم نفهم الحته دي انا في اول الج- قبل الجواز عند الاختيار وهو اللي هو شريك حياتي لما اتكلم على الطرفين رجل ذكر او انثى يعني تمام.
و- وبعد كده لما هنتجوز هيبقى في حاجه اسمها نحن احنا بقى كبيت كاسره كعائله فشريك الحياه يبقى فهم ذات اتنين فهم طبيعه نحن ثلاثه فهم المسؤوليه ما احنا مش هنعتقد زي ما حضرتك بتقول ان فتره الاختيار وفتره الحب والغرام والكلام ده كله هي فتره تجمل بلا شك لان كل واحد بيظهر قد يكون صادقا في تجمله يعني ممكن معلش يعني ما انا انا بقول ان انا بصلي بس انا بصلي فعلا انا بقول مثلا انا ملتزمه وبلبس آه، خماري او بلبس حجابي انا فعلا كده مش مش تجمل في الامور دي وبس لا انا بتكلم على ايه على ان احنا لازم نفهم ان في مسؤوليه بعد الجواز لان بعض الشباب لما بيدخل مع اول سنه جواز وانت حضرتك اكيد عارف وتسمع ان الاحصائيات بتقول وبتثبت ان كل ثلاث دقائق دلوقتي يا شباب في حاله طلاق الكلام ده ما- الكلام ده ما يخوفش و- وفي نفس الوقت ما ما يطمنش يعني لان هو فعلا مشكله ومصيبه وعشان كده انا سعدت جدا بيكم آه، انا عاوز بس اقول ان الشباب احنا كنا مع بعض في معسكر في الاسماعيليه والمعسكر ده يا استاذ عمر معسكر تاهيل للشباب آه، ذكور واناث كان ال- ال- البنات لوحدهم والشباب لوحدهم وناقشنا مع بعض وفق المحاضرات اللي خدناها وكان ما شاء الله كان معانا جمعيه قلب كبير ومعانا الدكتوره فيروز عمر والاستاذه اميره بدران ومستشارين قانونيين آه، من آه، النيابه العامه ويعني واتكلمنا في الموضوع بالتفصيل عاوز اقول ان افكارنا احنا كشباب اللي هي فكره الموضوع وفكره الحلقه افكارنا احنا كشباب في اختيار شريك الحياه انت لما تسمع افكارهم حاجه تسعد لان الله.
احنا محتاجين ان احنا يكون عندنا طموح للاختيار الصح علشان نقدر نعيش صح وعشان نقدر نبني بلدنا من جديد جميل.
عشان كده بقول ان احنا في في- في فهم ذات في فهم نحن في فهم المسؤوليه والفهم الاخير هو فهم طبيعه شريك الحياه تمام عشان كده احنا هنلاقي في انماط شخصيه مش ممكن وم- ومش المفروض انك ترتبط بيها تمام فقبل ما نتكلم عن الاسس والانماط انا عايز اسال حضرتك سؤال يمكن وجهته لاخونا صبري في موضوع انت راضي المبدا على نفسك في موضوع انت تختار شريكه الحياه بالشكل اللي ترتضيه انت سواء زي ما هو قال ان هو ما عندوش مانع يرتبط بواحده زميلته في الجامعه آه، يدرسها ي- يكون في فتره ان هم يعرفوا بعض الاخ لكن ممكن ما يرضاش على اخته وده كلام صبري وكلام كتير من الشباب تمام.
يقول لك لا لا انا ما اضمنش الشاب ده هيكون عامل ازاي او يكون يوصل باختي ايه الاخ شايف الصوره دي موجوده ليه؟
انا يعني صوره خليني تناقضيه انا واخد بالي هو بس خلينا نقول ان الاول آه، لو انا شخصيا لو مثلا عرض عليا آه، فلانه دي تتجوزها آه، نظرة ال- ال- الشخص الآخر ل- للبنت أو نظرة أبويا أو أمي للبنت هي نظرة بشر مم.
وأنا برضك بشر جميل فممكن نتفق أو نختلف مم.
بس احنا مؤمنين في الاول وفي الاخر ان في فتره اسمها فتره الخطبه فتره الخطبه دي اللي انا على اساسها بقدر افهمها وهي تفهمني واقدر أ- إيه اذا كنت تمام.
اكمل معاها ولا ما اكملش لان بعض الشباب معتقدين ان الخطبه دي يعني انا خلاص اتورطت وهي بطيخه وانا خلاص اشتريتها والموضوع خلص مم.
لا هي مش كده الخطبه دي ب- حتى لو الفقهاء بيقولوا كده هي وعد بالزواج نعم.
يعني ممكن يتم وممكن لا يتم.
ما يتمش صحيح.
عشان كده بنقول ان احنا في فتره خطبه بنعرف بعض فممكن بقى حته موضوع زواج الصالونات او زواج الحب او زواج المعرفه الشخصيه ده انا يعني مع كل الاحوال احنا احنا في عايزين برضه نتكلم في اطار نعرف بعض ازاي ما أنا بقول لحضرتك أهو.
الخطبه لان الناس تعرف الخطبه يعني ينقسمون الى اقسام كثيره تمام.
وفي ناس تعامل في الخطبه وكانه زوجها يعني يقول ان هو لا يدخل بها ك...
لا.
ك... كزوجته يعني ب- بلا شك احنا نعم.
لو هنتكلم عن ضوابط واسس يبقى هيبقى كلام تاني لابد يختلف عن من الراي كلام مقيد.
عن الراي نعم.
الشخصي لا إيه نعم.
يعني يعني حته موضوع مثلا ايه ان هو آه، بيعتقد ان المخطوبه دي هي زوجتي لا ده شيء خاطئ يخرج تماماً.
معها دون محرم لا ما ينفعش إلى آخره.
وكمان حتى يغير عليها من ان مثلا ابوها يقول لها على حاجه ده في بعض الشباب ودي دي مأساة يعني بعض الشباب بيتصور ان هو عشان خطب فلانه ما ينفعش ان هي تستأذن من ابوها ده تستأذن مني انا وبيحصل كتير ده خطأ كبير على جدا الأسف.
وبيحصل بسببه مشاكل ده, ده ان كان وبتفسد.
ان كان المشايخ دكتور عادل وحضرتك ادرى طبعا في هذا الموضوع نحفظك.
بيقول لك ان ان العاقد طالما يمكن بند النفقه لم يتوفر أيوة، نعم، نعم.
ليس له في التحكم مش هو اللي بأولادها.
بينفق عليها آه.
خلاص، طالما- يعني اذا اه هي صحيح.
تستأذن من والدها و- ووالدها له كامل سيطرتها عليها وهي وهي في بيته طالما ان هي في نفقه الوالد لسه او في نفقه ابوها انا ماليش لا.
تصرف عليها ولا حتى اعمله ما ما تعمليش بالك هذا العاقد آه، يعني تمام تمام.
ف- فحيت موضوع الخطبه دي هي فتره كوعد بالزواج انت بتظهر ما عندك واتمنى ان كل واحد داخل المشروع وزي كده عشان قلت في اول كلمه ال- الزواج كائن حي ومشروع حياه ابديه محتاجين ان احنا نفهم المفهوم ده علشان لما اجي ادخل ما تجملش انا اظهر ما عندي فعلا انا ما انا شخصيتي كذا وشخصيتي كذا وبحب كذا وما بحبش كذا وبنتكلم في الموضوع عادي وهي برضو بتقول انت- انطباعها واحاسيسها ومشاعرها في الحدود الشرعيه المنضبطين بيها عشان خاطر ابني اه، فكره عنها وهي تبني فكره عني جميل.
وبعد كده يتم الزواج او لا يتم تمام قبل ما ندخل في هذه النقطة أنا بس حضرتك في السؤال اللي وجهته لصبري ليه أرضى على نفسي وما أرضاش على أختي؟
انا شخصيا ما ارضاش على نفسي أه وعشان كده ما ارضاش على غيري أنا بقول لحضرتك آه.
صورة انطباع الشباب هو التناقض التناقض آه، ليه بقى؟
بيرضى على نفسه وما يرضاش على تمام أخته؟
تمام انا دي نقطه مهمه جدا فعلا مم.
التناقض لان لان البعض من الشباب بي- بيفهموا موضوع الرجوله خطا يعني مم.
ما- انا انا بمعنى؟
راجل انا راجل يبقى انا حر في تصرفاتي ودي نقطة خطيرة جدا، طب ما هي البنت برضك ما هي بنت إنسان كائن آه.
برضه محتاجة إن يكون لها حرية في التصرف، فعشان كده بنقول لابد إنه يتساوى، والفكرة التناقضية دي ناتجة عن إيه؟ عن عن الثقافة المغلوطة الموجودة في المجتمع. ان الراجل راجل والراجل له حق ان هو يمشي وعشان كده بتلاقي بعض ال- الاولياء الامور يشد على البنت اكتر ما بيشد على الولد ويسيب الولد يختار يقول لك ده ولد ده يعني حتى لو اتلطت معلش كلمه اتلطت صح، دي صح.
يعني حتى لو اتلطت يقول لك ايه ده هو ولد مش هيخسر حاجه لكن البنت هي اللي هتخسر طبعا.
فالثقافه المغلوطه اللي داخل المجتمع انتجت شباب ي- يحب ان هو يمشي مع بنت واخته ما تمشيش مع واحد تاني فانا بقول ان ان لابد ان احنا نفهم ثقافتنا صح ونفهم آه، آه، دي- ديننا صح ونفهم اخلاقياتنا اللي المفروض ننضبط بيها صح عشان كده المرحله اللي جايه آه، زي ما قلت لحضرتك قبل كده يا استاذ عمر هي مرحله بناء اخلاق احنا محتاجين نبني فينا وازع الضمير ما في كتير من البنات يبقى في رقابه آه، اب وام داخل البيت وبتطلع وبتبقى ممكن تبقى مع- سامحني بتبقى لابسه اسدال وتروح الجامعه تخلع الاسدال وتمشي بيحصل، بلبس تاني بيحصل.
بيحصل كتير جدا وفي نفس الوقت في ولد ملتزم شكله ملتزم يعني قدام ابوه وش- وقدام اهله وبيصلي ده ابني مستحيل ارضى اسمع ان هو يعمل كده او اصدق انه عمل كده ف- فبتلاقي ان في حاجه اسمها نقص الرقابه ال- آه، يعني الأسرية.
ال- الاسريه ورقابه الضمير في نفس الوقت وعشان كده كل الشباب لو ت- لو تلاحظ حضرتك في كلامهم كله بيقول التربيه ان تربيه الاب والام داخل البيت للابن او البنت هي هي كنت برضه علمنا يا دكتور يعني طب ما انت بتقول انا لا انا واثق منها متربيه ومش عارف ايه وبتاع ومع ذلك لا لا ارضى ان هي تمشي مع واحد من الشباب تكون هي اعجبت بيها واعجب بيها وعايزين ياخدوا برضه فترتهم في دراسه بعض لحد ما يوصلوا لقرار الخطبه بينما هو رضا يعني هو رضا بذلك على نفسه طب ما طبعا.
انت انت والدك ووالدتك هم اللي مربينك ووالدك ووالدتك صحيح.
برضه هم اللي مربيين هم اللي أختك.
مربيين، صحيح.
فما الفارق اذا يعني انا انا انا بتصور يعني هو آه، ليه يعني ماذا المنع؟
حللته على نفسك وحرمته على غيرك زي ما غلط بيقولوا.
وده وده دي فكره تناقض قلت لك ان هي نتيجه قلت لحضرتك ان هي نتيجه عن الثقافه المغلوطه داخل المجتمع طيب انا خليني اخش في ال- في النقطه الثانيه في موضوع بعد ما آه، تم الاختيار وزواج الصالونات اللي حضرتك بتتكلم عليه الحب اللي الكلمه اللي كنا بنتكلم عليها كلنا انا هختار واحده بحبها جميل طيب مم.
انا عاوز اقول ان ان كتير من الدراسات الاجتماعيه بتثبت ان 99% من آه، حالات الحب اللي هي بتاع الجامعه وال- والرومانسيه والعاطفيه والكلام ده كله آه، لا تتم ولا تكتمل بزواج 99% 99% يعني 1% بس هي اللي ممكن تتم وممكن كمان تنقطع الى فتره قريبه واذا تمت بتحصل مشاكل واحنا بنسمع مشاكل سنه اولى زواج قايمه م- يعني ليس لها حصر ولا عد تلاقي غيره تلاقي شك مرضي تلاقي اضطراب في العلاقه الجنسيه تلاقي آه، مثلا آه، زياده مسؤوليات اولاد جديد آه، حمل الزوجه آه، الم- الشغل التدخل الاهل والاقارب مشاكل كتيره بعد اول سنه آه، سنه اولى زواج ليه لان ما- ما كانش في فهم الموضوع الحب فالحب الوهمي انا بعتبره فخ من ال- من ال- الفخاخ اللي بيقع فيها كتير آه، طبعا فخاخ على وزن فراخ آه، واخد بالك اه فالفخ اللي بيقع فيه بعض الشباب في في ارتباطه في اختياره يقول لك مثلا آه، هتتغير او هي تقول هيتغير ده فخ فخ تاني كل واحد فيهم بيأمن نفسه يعني دي الم- المشكله آه.
وانا ب- انا بحط دلوقتي ايدي على او بضيء فلاشات على آه، النقاط الخطيره جدا في الاختيار آه، ان واحد بيقول ايه انا هغيرها او هي تقول انا هغيره دي نقطه خطر الحاجه الثانيه الفخ الثاني اللي هو فخ المثاليه ان انا ليا صديقي آه، قعد فتره طويله جدا بقاله ست سنين حاطط صفات لصاحبه الصون والجمال اللي هيختارها وطبعا كل ما يروح يتقدم لواحده ما يلاقيهاش كامله الاوصاف آه، اللي اللي هو عاوزها وع- وكانه بيختار واحده من الجنه وانا بقول له خلاص يبقى خليك بقى متراهن لحد ما واحنا ما عندناش الكلام ده في الاسلام آه، ف- فبتلاقي في ناس مثاليين قوي في الاختيار تلاقي حاطط شروط واوصاف وصفات يفضل قاعد ست سنين و10 سنين لحد ما يختارها وممكن ما يلاقيهاش وممكن يموت من غير ما يختار الفخ الثالث هو فخ المقارنه ان انا طب هي زي فلانه اللي انا عرفتها قبل كده ولا لا طيب هو ده م- مش هيعمل معايا زي ما فلان اللي انا كنت عارفاه كان بيبعت لي message كتير قوي SMS كتير حد قوي رومانسي أوي اه يعني.
اه واخد بالك وده خطا كبير ده فخ آه، والفخ الرابع إن أنا- اساسا اللي كان بيبعتها رسائل ده كان فيها عرض بس من الشركه اللي اه اه طيب صحيح والفخ الرابع والاخير اللي انا آه، بحذر منه هو الفخ الحب الوهمي ان احنا نفضل آه، عايشين فتره رومانسيه وعلى فكره عاوزين ن- نفرق ما بين رومانسيه وما بين عاطف آه، آه، اسف عاطفيه يعني يعني ان في عاطفيه داخل جسم الانسان في احاسيس ومشاعر لكن الرومانسيه دي اللي هو لازم ورده آه جواب آه، دبدوب مش عارف أحمر.
كارت دبدوب احمر أهم مش حاجة عارف دبدوب إيه بتاع.
الأحمر ده على فكرة.
ولازم يبقى حافظ المناسبات مع مع اختلافنا او اتفاقنا في القصه لو دايما متذكر عيد لو ما ميلادها ذكرش ده تبقى آه.
فضيحه ومشكله كبيره آه جدا طبعاً.
وانا عاوز اقول ان ال- المراه بطبيعه ال- الطبيعه الفسيولوجيه بتاعتها لما تيجي تدرسها فسيولوجيا والرجل ايضا تلاقي ان المراه اكثر آه، حفظا للارقام والتواريخ والاعداد آه.
اكثر من الرجل يعني ممكن للأسف.
اه يعني هو- وتلاقي بعض الرجال ولذلك م- بتكتر المشاكل في بعض البيوت بسبب ان الرجل نسى عيد الميلاد نسى مش عارف عيد الزواج مع اختلافنا طبعا في بعض ال- الامور دي لكن آه، يعني انا عاوز اقول ان آه، لازم لازم ان احنا شباب واحنا بنختار نحدد الاسس اللي ممكن هنتكلم عنها دلوقتي وهنسمع منكم برضو افكاركم في المشاريع اللي انتوا قمتوا بيها علشان نقدر آه، نوصل لبر الامان وعشان نقدر نبني اسره سعيده بعد اختيار شريك الحياه باسلوب جميل جميل انا حاليا مقدم على زواج او مقدم على خطبه مقدم على اختيار شريك الحياه دكتور عادل ايه هي ايه هي الاسس اللي تنصح بها الشباب لاختيار شريك الحياه جميل.
سواء كان من البنات او من الرجال طيب آه، برضك زي ما قلنا احنا بشر وبنختلف في وجهات النظر جميل لكن انا هتكلم عن اسسي اللي انا اؤمن بيها وبمشي عليها في آه، علاقتي بديني مم.
علاقتي باخلاقي تمام النقطة الأولى والمهمة جدا وعشان كده لازم مهم أول الموضوع ده إن نقوله يا شباب حددوا الصفات اللي أنتوا عاوزينها الأول، أنت تعرف نفسك زي ما قلنا في الأول وبتحدد الصفات اللي أنت عاوزها في شريك حياتك.
تمام.
صفات لابد منها مم.
أنا مثلا محتاج زوجة لازم تكون صاحبة دين. طبعا آه، كلمة الدين مش عاوزين نقول إن هو الدين المنظر والدين المظهر وشكلها زي ما آه، قبل التسجيل أظن يا شباب وإحنا قبل الحلقة قل- آه، بعض بعض الشباب قال إن في واحد تزوج واحد آه، أخت منتقبة واكتشف بعد فتره ان هي ما بتصليش يعني كان كان معجب بالمنظر اه وبتاع احنا مش بن مش بنقلل من اهميه الهدي واهميه المظهر و- في الدين وفي العلاقه بالدين ولكن بنتكلم على إيه؟ مفهوم الدين الصحيح مفهوم ان ان ازاي اختار انسانه او انسان متدين بالمفهوم الصحيح مش متدين بالمفهوم المنظر او الشكل او المظهر دي النقطة الأولى إن أنا أحدد الصفات اللي أنا عاوزها في شريكة حياتي أو في شريك حياتي والصفات دي ما ينفعش إن أنا أسيب آه، إن أنا أتنازل عنها عشان كده أنت عارف الموضوع مش هيبقى محير آه، الشباب بيحتاروا ليه ما بيجي يختاروا هختار لما اختار ده كلام كتير قوي بيتقال لا ليه بيحتاروا لان هو مش حاطط الاسس بجد قدام عينيه واضحه لازم يبقى ال- ال- الموضوع منور قدامك كده انت شايف انت شخصيا م- من داخلك عارف نفسك وهتعرف غيرك من الصفات اللي انت هتحطها صفات مش مثاليه ولا حاجه ده مس- صفات واقعيه اولا الصفات لابد منها يبقى انا في الدين في الاخلاق في بعض الشباب يقول لك لا انا ما ارضاش ارتبط بواحده مثلا او ب- ببنت بتعلي صوتها على ابوها وامها ما بعد كده ممكن تعلي صوتها عليا ممكن واحد يقول لك لا انا ما ارضاش ارتبط ببنت امها ماشيه كلمتها على ابوها طب ما هي بعد كده هتورث منها نفس ال- الاخلاق في في كده وفي كده فعشان كده بنقول لابد ان احنا نحدد الصفات اللي- التي لابد منها صفات يمكن التنازل عنها مبدئيا الان ما- مثلا ما بتعرفش تطبخ دلوقتي بس ممكن تطبخ ممكن تتعلم ممكن ممكن صحيح انا ممكن اتنازل عنها دلوقتي لكن بعد كده هتتعالج صفات لا يمكن التغاضي عنها ابدا ما ينفعش انا مثلا مش عاوز زوجتي بتعمل حاجه معينه او شيء معين خلاص دي وجهه نظرك وهت- وتحترم وتمشي عليها فيبقى مبدئيا تحدد الصفات اللي انت عاوزها وهنتكلم عنها احنا دلوقتي اول حاجه مهم جدا الدين الدين بالمعنى الصحيح بالمفهوم الصحيح في التمسك باخلاق الاسلام باخلاق الاسلام ال- الامر الثاني ان يكون في حب ما أنا مش هتجوز واحده عشان هي صحيح متدينه بس انا ما بحبهاش ما فيش قبول ما فيش ميل مني ليها طب ازاي هتستمر الحياه ما احنا بنقول ده هو كائن حي يعني احنا هنيجي- بنقول إن لابد ان يكون هناك اجابه وقبول تمام و و يعني انت بعد كده لما تبقى تنشا العلاقه الزوجيه في حاجه اسمها العلاقه الحميميه يا شباب العلاقه الحميميه دي آه، مش هتكون ما بين جسم وجسم والا هتنتهي العلاقه الزوجيه بانتهاء العلاقه الحميميه اظن انتوا فاهميني والشا- والساده المشاهدين فاهمين تمام، الموضوع تمام.
لكن انا بقول العلاقه الزوجيه بتستمر حتى ما بعد العلاقه الحميميه لان هي علاقه بمفهومها الاشمل فانا انا مبدئيا الدين لان هي علاقه انسانيه وليست علاقه بهائميه الله ينور عليك نعم.
احنا احنا معترفين تماما بان احنا كبشر ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لعباده صحيح.
فقال سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوه.
يعني حتى انا مؤمن بديني ان انا حتى اكلي وشربي ونومي و- ورياضتي و- وجماعي لزوجتي كل ده عباده لله سبحانه وتعالى لكن انا بختلف ليه عن اسف يعني سامحوني بختلف ليه عن الحيوان الذين مثلا الذين كفروا ياكلون ويتمتعون كما تاكل الايه نعم.
لانه مش عايش لغايه فانا مؤمن وراجل صاحب دين ومؤمن برسالتي فعارف ان انا ليا هدف ليا عباده لله سبحانه وتعالى يبقى انا بختار على اساس الدين بختار على اساس ان يكون في ميل مني اليها او من او منها اليه يبقى في حب و- و- وميل قلبي او قبول في برضو تكافؤ لان احنا بعد كده بنكتشف على فكره انا بقول الاسس دي بناء على المشاكل والاستشارات اللي بتردنا آه، في ال- في ال- في المواقع والانترنت بتلاقي واحده مثلا تقول لك انا حصل مشكله بيني وبين زوجي بسبب ان هو آه، مادي ماديا اقل فانا بدات اخد من اهلي عشان اصرف على البيت فبتنشا آه، خلافات فبنقول عشان كده بنقول نرجع لقبل الجواز ونحدد التكافؤ مهم التكافؤ ده بقى بالمفهوم الشامل بتاعه برضه تكافؤ اجتماعي تكافؤ مادي تكافؤ علمي وثقافي تكافؤ مهاري تكافؤ ديني لابد ان احنا نكون ايه قريبين من بعض في قصه التكافؤ يبقى يبقى اول حاجه الدين اثنين الحب والقبول ثلاثة التكافؤ الامر الرابع والاخير تكون صاحبه اخلاق اي نعم طب هتقول لي طب ما احنا قلنا دين في الاول اقول لك معلش سامحني لان في الدين الظاهر وفي حاجه اسمها الترجمه العمليه للدين اللي فيه الخلق ما واحد زي ما احنا قلنا قبل كده وحضرتك تذكر بيصلي في المسجد ومعتبر ان الاسلام ده هو اه، اه، اه، الجلباب اللي بيلبسه وهو داخل الجامع ويطلع من الجامع انت قلت قبل كده حتى بيخلعه على باب المسجد يقول له هذا ايه هذا فراق بيني وبينك وينسى حاجه اسمها الدين يطلع بره ممكن يسب ويشتم ويلعن و الى اخره فعشان كده بنقول لابد يكون في حاجه اسمها خلق في حاجه اسمها امانه فاربع اسس مهمه جدا يا شباب لما نيجي نختار آه، شريك حياتي سواء كان ذكر او انثى آه، الدين الميل اللي هو الحب وال- والقبول التكافؤ بال- بالهمزه آه، اللي على واو واخيرا اللي ان يكون في اخلاق والاخلاق تمام.
دي احنا ممكن بقى بالسؤال ممكن بفتره الخطبه اعرفها ممكن بالانطباعات الاخرين عنهم وعن البيت وعن البنت وعن اهلها او عن الابن وعن اهله يبقى دي مهمه جدا من اسس توضع من خلال افكار الشباب في المشاريع اللي هم شكرا عملوها جزيلا انا فوجئت ان الوقت انتهى ازاي مش عارف يعني لكن صبري اشرح لي الفكره السريعه بتاعت اعاده بتاعت اعاده نظر اه المشروع بتاعنا اسمه عادة تمام.
نظر اللي هو زي ما انا كنت اتكلمت معاك من شويه ان ازاي افهم الشباب يعرفوا ازاي يختار يعني ايه الاسس والمعايير اللي هيحطها او ازاي يعرف ان هو سايب حاجات ومهتم بحاجات تانية تق- تقل درجه في الاهميه عن الحاجات دي تمام الش- الاستاذ عادل طبعا طبعا مشروع اعاده نظر كان مشروع آه، منبثق من آه، المعسكر.
معسكر آه، شبابي معسكر الشباب آه، كان بتاع في الإسلام.
اسماعيليه اه طبعا مبدئيا ان المعسكر دوت غير فينا تفكير وأس- وحاجات تانية كتير يعني احنا كنا بنفكر بالاسلوب بتاع الشباب العادي دلوقتي بقينا نفكر بالنواحي اللي احنا الشباب سايبينها اعاده نظر ايه إيه فكرته؟
اعاده بشكل نظر ملخص ان يعني.
فكرته بيتكلم عن انت معاك شريك حياه او ما معاكش تمام داخل في علاقه او مش داخل انت دلوقتي ده لو داخل هتبص انت مش عايز تسيب الشخص ده او مش عايز تسيب الانسان دوت طيب عيد نظر في العلاقه كلها مش هقول لك سيبه لا عيد نظر ايه اللي تقدر تغيره وفي حاجه احب اوضحها ان الانسان ما بيتغيرش لوحده يعني انا مش هقدر اغير انسان الانسان طالما عنده القابليه ان هو عايز يتغير او هو من جواه ذات نفسه اه انا عايز اغير نفسي هيتغير ان الله لا يغيره ما بقوم بقوم حتى حتى لو لو ما اه ده ده لازم تكون عنده المبادره تمام.
تمام طيب دي حاجه الحاجه الثانيه ايه الحاجات الت- ايه الاسس بقى والمعايير الاسس والمعايير اول اساس ان زي ما قال الاستاذ عادل انه يكون في دين يعني ايه دين الناس فاكره ان الطاعه ان هو اسمع كلامي مم.
لا ما فيش غير كده لا الكلام ده مش صحيح مم.
الصحيح ان هو لازم يسمعها مم.
المرأة بطبيعتها إنسان متكلم فبتحب والراجل برضك عشان ما حدش يزعل منك بس اه والراجل والراجل برضه بس ان هو مفهوم ان هو ان السيد دوت آه، هو ده بس اللي كلامه بيمشي او كده لا آه، ان لازم يسمعها آه، يز- لازم يفهم طب منها انت ايه رايك في مفهوم ان المراه تقول للرجل لما يكون زوجها يعني طبعا تقول له اللي انت هتقوله هيمشي طالما آه، في عدم معصيه الله عز وجل صحيح.
لكن اسمح لي بس يكون فيه تناقش ان احنا نتناقش مع بعض في هذه النقطه يمكن تقتنع برايي ب- الفكره دي مش تخليه اسمح لي على- قلبه على الحتة يلينا دي بسرعه دي.
تعليق بسيط جدا آه.
آه. آه هو زي ما بعض الشباب بيتصور او بعض المتزوجين بيتصوروا ان ان آه انا الرجل لي القوامه تمام ففهم مفهوم بسبب القوامة، الثقافه آه.
الخاطئه مم.
بعض الرجال او بعض ال- الذكور آه الازواج ان القوامه معناها اعملي اسمعي عارف يعني ايه اسمع استجب مم.
بس تمام يعني تسمع من الامر وتستجب وت... و- وتمتثل ليه مم.
ففكره القوامه دي محتاجه تصحيح ان احنا القوامه تكليف وليس تشريف مش منظره هي جميل.
لم- محتاجه و- وحيث موضوع الاستماع يعني المراه اذا اردت ان تتكلم فهي بتعبر عن رايها فلازم تعتبر ان هي انسان بيحب وزوجه بتعبر عن مشاعرها مم.
وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم.
في سيرته ت- تجد ان السيده عائشه قاعده تقص عليه قصه 11 امراه مم.
في حديث ام زرع ليله كامله والنبي يجلس يستمع الى صلى رغم من الله عليه شغلاته وسلم. نعم.
فعشان ما يبقاش للراجل حجه ويقول لك انا انا صحيح.
منشغل وانا مش عارفه ايه فهي دي العلاقه الزوجيه تمام تمام آه، دي حاجة الحاجة التانية آه، بالنسبة المشروع بيتكلم ان انا لميت الجانب النفسي مم.
والاجتماعي والتربوي والديني والقانوني جميل تمام مم.
انا قانون القانون اهتميت جدا بحاجه ان دلوقتي في اسامي الجواز في حاجه اسمها الشروط مم.
دلوقتي المأذون بيكتب فيها لا يوجد على طول او يعني في مشخبط عليها وخلاص اه مع ان دي هتسهل حاجات كتير جدا لو حصل بينهم مثلا لا قدر الله مشاكل او اي حاجه بيتفقوا فيها ازاي حياتهم هتمشي مم.
هيتفقوا فيها مثلا لا دلوقتي هو لك شروط تمام آه، آه، الندوات دي بتقام في معسكرات لا زالت قائمه الى الان آه في ندوات اه طبعا آه.
بس آه احنا كمشروعنا احنا في ح- في جروب لينا آه.
اسمه قعده نظر مكتوب جروب بالفرنك على عربي الفيسبوك؟
على الفيسبوك جميل.
والفيديو بتاع بدايه المشروع او اول جزء من المشروع طلع على اليوتيوب اه مع المحاضرين اللي كانوا معاكم آه مع المحاضرين اللي كانوا معانا والبحث اللي احنا عملناه الخام... الشامل الخمس حاجات اللي انا قلتهم اه جزاكم الله خيرا نعتني محمد اتكلمنا عن آه، فكره اه عن الفكره اللي كنت بتتكلم فيها عن ايه اختار صح اختار صح في حملة دقيقه اختار صح اه لان آه، نخت- باختصار هي احنا عملنا حمله مم.
الهدف منها توعيه الشباب بكيفيه اختيار شريك الحياه مم.
آه، فقلنا يعني ازاي نوصل للشباب من خلال حاجتين قلنا هنعمل آه، آه، حمله على الانترنت مم.
آه، على group على الفيسبوك اسمه اختار صح آه، بدعو الشباب كلهم ان هم ي- يتابعونا على ال group دوت مم.
آه، ون- ون- وعاملين website تمام آه، ده بجانب ان احنا هننزل جامعات آه، ن- نعمل حم- محاضرات توعيه للشباب تمام.
نجيب فيها دكاتره يعني مختصين الحمله بتاعت اختار صح موجود ليها group على الفيسبوك group على الفيسبوك.
group اختار صح group.
عليه تفاصيل الحمله كامله بالظبط.
انا معلش اعتذر لكم لان الوقت انتهى ويعني انتهى تقريبا ممكن نحط الروابط على الموقع معانا.
الروابط ان شاء الله تكون موجوده على موقع برنامج مع الشباب النهارده باذن الله عز وجل ونبشركم ايضا ان هذه الحلقه وغيرها من حلقات مع الشباب موجوده عبر موقع قناه الرحمه www.الرحمه.tv وموجوده ايضا عبر موقع الرسمي لبرنامج مع الشباب على الانترنت وعبر صفحه محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك يشرفني ويسعدني في نهايه هذه الحلقه ان اشكر الاستاذ الدكتور عادل هندي جزاكم الله خيرا شرفتونا الله ونورتنا يخليك يا أستاذ عمر.
ونامل ان شاء الله في لقاءات إن شاء قادمه الله، إن قريبه شاء باذن الله الله، عز إن شاء الله وجل تعالى.
ايضا اشكر الشباب جزاكم الله خيرا نورتونا وشرفتونا ومن هنا نلقاكم في حلقه قادمه انتم وجموع مشاهدينا الكرام لكم تحيات عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
أحلى أحلى أحلى اللقاء